بسم الله الرحمن الرحيم ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
حين ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الأعراف قبل أن ننتقل لا بد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة في كتاب الله الله يقول إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بالوقف ولا رحيم تقرأ كده تلاقيها إيه رحيم يبقى كل آيات القرآن مبنية على الوصل مش على الوقف وإن كانت في فواصل آيات إلا أنها مبنية على إيه؟ ولذلك تجد غفور رحيم وعليها الضمة وفريحها ميم صغيرة إيه الميم دي؟ لأن التنوين إذا جاء بعده باء يقلب التنوين ميما فعمل الميم على رحيم قبل ما تيجي بسم الله الرحمن الرحيم يبقى غفور رحيم بسم الله الله وكل آيات القرآن هكذا كل آيات القرآن تجدها على الوصف فكأن القرآن ليس أبعاضا كان من الممكن يجعلها سكون ويجعل كل آية لها وقف وقف وقف. لا ده دي متصلة بدي عشان ما يجعلش القرآن عضين كله وصلة واحدة كله كل واحد بقى منكم لما يجي يقرا ويشوف الآية والآية اللي بعدها يقوم يجدها مبنية على أنها وصل إن كان في إقلاب يبقى في إقلاب إن كان في إظهار يبقى في إظهار إن كان في إش- كله وده بغنة وده من غير غنة مطبع على الوصل من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس كلها موصولة وصل واحد طيب دي إيه يعني هنست- هنستفيد منها إيه نستفيد منها اننا حين نقول وانه لغفور رحيم وانه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ادي العجب هنا بقى الف لام ميم صاد الله دي مبنية على الفصل مش في كلمة ده مبنية على الفصل في حرف كل حرف ما قلناش بقى على الطريقة بتاعت القرآن وصل ألف لام ميم صاد لا ألف وتسكن ميم وتسكن صاد وتسكن الله تبقى ايه الحكايه دي بقى هو في كل ايات القران وصف ويجي في الحروف دي يعملها على الايه على القطع بالسكون الف لام ميم ما تقولش الف لام لو على طريقه القران كنا نقرا نقول ايه الف لام ميم صاد لا دي راحت خرق القاعدة خرق القاعدة لازم لحكمة خرق القاعدة لازم لإيه لحكمة أما قال لك لأن دي حروف مقطعة زي ألف لام ميم وحا وميم وطا وها وياسين وكل دي زي وصاد وقاف كلها مبنية على إيه على السكون حا ميم عين سين قاف ما قالش حاء ميم عين لا ما فيش كلها مبنية على الايه مما يدل على أن هذه الحروف وإن خيل لك أنها حرف واحد لها معنى مستقل بالمفهومية عند الله مش بس دي جايه ورا دي كده لا ده الف علشان تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من قرأ آية في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني راح مفصلها لنا على أنها أمور استقلالية ولا تكون أمور استقلالية إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقف عليها فهمها من فهمها وتعبد بها من تعبد بها وهذا يدل على أن قارئ القرآن يأخذ ثوابه بكل حرف فلو ان قارئا جلس وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنيه القراءه اهي. ب ثم جاء له شيء فوقف نقول له خد بالحرف ده حسنه ب خد بالحرف ده حسنه الله بس ووقف عندها ياخد الاثنين بسم يعني كل حرف له ايه الله يبقى بعدين طب هاتها في الف لام ميم بقى وما معنى الف لام ميم طب ده الناس ما عرفوش معناها قال لك وايضا تستدل من ذلك ان قارئ القران ياخذ ثواب قراءته حرفا حرفا فهم او لم يفهم الف لام ميم صاد حروف مقطعه نطقت بالاسكان بالفصل بين كل حرف وايه وحرف وايضا يلاحظ فيها انها لم تقرا مسميات وانما قرات اسماء ايه ايه معنى مسميات وايه معنى اسماء انت حين تقول كتب ك ما بتقولش كاف تاء باء وتجيب اسم الكاء لا انت بتنطق مسمى الكاف ايه كاء انما اسمها ايه كاف مفتوحه ده الاسم بتاعها وتنطقها ايه كاء يبقى اذا كا ديا المسمى الاسم ايه كاف مفتوحه انت حين تقرا تقرا الاسماء للحروف ام تقرا مسميات الحروف بنقرا مسميات الحروف نقول كتب ما بنقولش كاف لكن لما بنكون نعلم الولد الصغير ونقول له الكتابه اكتب بنقول له ايه اتهجاها اتهجاها يعني ايه انت عرفت تقراها كده كا- عرفت تقرا المسمى انما طب اسم المسمى ده اسمه ايه يقول لك كاف فتحه كاف مش كده تا فتحه اهي تا فتحه دي بيجيب الاسم با فتحه با يبقى بيقول الايه الاسم يبقى اذا فكل حرف له مسمى اي الصوت الذي يقوله الانسان خلاص وله اسم ضرب انا بنطق ض ادي المسمى انما اسمها ايه ضاد مفتوحه راء مفتوحة إنما لما بنطقها بنطق الاسم ولا بنطق المسمى بنطق المسمى على الأول طيب الأمي والمتعلم ينطق المسميات وإن لم يعرف أسماءها كل واحد متعلم ولا مش متعلم بربري يقول كتب وأكل وشرب بينطق المسميات ولا لا أما المتعلم فهو وحده الذي يفهم ان لما يقول كتب مكونه من كاف مفتوحه وتاء مفتوحه وباء مفتوحه الام يعرف دي ما يعرفهاش طيب على الأول إذا كان رسول الله قد تلقى ذلك وقال ألف لام ميم وهو أمي لم يتعلم فمن الذي قال له انطق مسميات الحروف بهذه الأسماء يبقى لابد انه علمها لانه لا تعلم ولا حد قال انه حاجه يبقى اذا تلقى ولا لم ي... ولا لم يتلقى وما دام تلقى اذا قراناه فاتبع قرانه نس... اللي تسمعه ايه تقراه ولذلك تجد عجائب طب انا عندي الف لام ميم في اول البقره والف لام ميم في اول ال عمران مش كده وعندي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما الفرق بين الألف واللام هنا والميم ألف لام ميم هنا ألف لام ميم وهناك طب اشمعنى قريت دي ألم ترى كيف فعل قالتها مسميات ولا أسماء مسميات وفي قولك ألف لام في البقرة قرأتها أسماء فما الذي جعلك تفرق بين هذه وبين هذه إلا أنها سمعت في الأول ألف لام ميم وسمعت في الثاني ألم ترى إذا فالقراءة توقيف ولا لا إذا فليس لأحد أن يجترئ ليقرأ القرآن دون سماع من معلم لازم يسمعوا الأول علشان يعرف دي تتقري ألم ودي تتقري إيه ألف لام ميم احنا في الف لام ميم الحروف دي بنسميها الحروف المقطعه الحروف المقطعه احنا عارفين انها 28 تقوم تجد الحروف المقطعه دي نصفها موجود 14 موجود في فواتح السور منها يوجد مرة في حرف قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر نون والقلم وما يسطرون ومرة تيجي اتنين حاميم وقفة مرة تيجي تلاتة ألف لام ميم أو ألف لام را مرة تيجي أربعة ألف لام ميم صاد مرة تيجي مثلا إيه خمسة كاف ها يا عين إيه صاد حاميم عين سين قاف يبقى فتحت بحرف مرة وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة أربعتاشر حرف إذا نظرت للأربعتاشر حرف وجدتها تمثل نصف حروف الأبجدية وتمثل نصفها ونصف كل حكم حرف فيها دي مجهورة منها النص مهموسة منها النص مخفية منها النص مستعلية منها النص الله الله الله بالنص كده ما يدل على أنها حاجة إيه حاجة معمولة بحساب وإيه دقيق مع أن توصيف الحروف كونها دي مستعلية ودي مستفلة ودي مفخمة ودي مرققة الله ودي مجهورة ودي مهموسة اصطلاح جاء بعد ذلك متأخرا ولكن الذي قاله يعلم ما ينتهي إليه خلقه فيها هنا نبقى خدنا من الحروف المقطعة حكمة الحكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمي ولا و و ولم يجلس إلى معلم فكيف نطق بأسماء الحروف وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعلم يبقى لازم تلقنها هكذا تلقنها شيء آخر أن القرآن جاء متحديا العرب ليكون معجزة لسيد الخلق وما دام جاء معجزة متحدية لا يتحدى إلا من كان بارعا في هذه الصنعة لا تأتي لواحد ما يعرفش صنعة ما يعرفش نسيج وتقول له أنا أنسج حتة حرير أنت ما تعرفش تعملها هو قال لك إن أنا اتعلمت نسيج الله ما تجيش لواحد خياط تقول له انا اخيط جلباما لا تستطيع ان تخيطه هو انا اتعلمت خياطه يبقى ان انت ما تحداش في صنعه الا مين الا اللي عامل ايران ده الصنايعي كويس ومش هيقول له طب تعالى بقى انا هتحداك واعمل كذا اذا لا تتحدى الا في ايه في شيء فيه نباغه العرب مشهورون بهذا عندهم خطابه وعندهم كده وعندهم شعر وعندهم نسر وعندهم سجع وعندهم كل ده وعندهم امثال وعندهم حكم فامه كلام أمة فصاحة أمة بلاغة فجاء لهم القرآن من إيه؟ من جنس نبوغهم طيب كويس أوي حين يجيء القرآن من جنس نبوغهم قلنا لازم يكون نبغين عشان يجي واحد يقول لك الله انت مش تجيب لي حاجه انا لو عرفتها كنت اجيب احسن منها انما انا ما اتعلمتهاش يبقى مش نقص فيا كلام قوي فاذا ما تحداهم القران لازم يكون فيه تكافؤ الفرص في التحدي ضربنا مثل زمان عند عند شرح قوله الف لام ميم في اول سوره البقره واول سوره ال عمران وقلنا هب انك تريد ان تتحدى جماعه نساجين مع بعض فتعطي واحد شويه حرير وواحد شويه صوف وواحد شويه قطن وقول الفتل دي من الحرير ومن الصوف والقطن انسجوها وسارى ايكم احكم وانعم وادق وارق يقول لك ما ينفعش لان صاحب الحرير عايز تعمل تحدي خلي كله حرير ولا كله صوف ولا كله أوه. ادي التحدي يجي من هنا انما تجيب لي واحد حرير واحد ما ينفعش الكلام ده اه طيب حين يتحدى الله العرب بانه هيجيب كلام لا يستطيعون ان ياتوا بمثله نقول له لازم الماده الخام تكون واحده قال له هي الماده الخام واحده أنتم تنطقون بالكلمات ولا لا؟ بننطق به وبالحروف ولا لا؟ وبالحروف و... طب أنا هجيب لكم القرآن اللي تحدى به من جنس كلامكم ومن جنس حروفكم ما جبتش حاجة تانية لو جبته من غير دول كنت تقول لا الشطارة هات من كلامنا أو جبناه من كلامكم كل الكلمات اللي فيه أنتم بتستعملوها والكلمات اللي فيه مكونة من حروف أنتم بتقولوها طب أمال لماذا عجزتم أن تأتوا بمثله لأن الذي قال الأول رب قادر واللي قال الثاني مخلوق عاجز إنما الخام واحد ولا لأ الخامة واحدة والمادة اللي متكون منها الكلام إيه واحدة يبقوا الشطارة هاتولي من هذه الحروف ومن هذه الإيه يبقى عرفنا سر الحروف المقطعة لتثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمي لم يتعلم شيئا لكنه عرف أسماء الحروف ومعرفة أسماء الحروف لا يعرفها إلا المتعلم وهو غير متعلم بل هو أمي يبقى جابها منين يبقى علمه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلاص ادي واحده وايضا التحدي يصدق لان جبنا الكلام المعجز من جنس ايه من جنس كلامكم لكن أهذا كل شيء فيها لا هذا ما يمكن للعقل البشري أن يحوم حوله إنما فيه معاني إيه كتير ولذلك كل المفكرين والمتدبرين لكلام الله كل واحد تصوف في مجال جلال القرآن فأخرج فيه قوله يوم واحد بقى تصوف قوي في المعنى ده يقول لك ده ألف لام ميم صاد دي يا سلام ده جاية حكمة هنا نقول له ليه يا سيدي يقول لك لأن لما تيجي تنطق ألف آ آه آ آه بتنطقها من إيه من الحلق طيب يا سيدي لام بتنطقها من اللسان ميم بتنطقها من الشفة يبقى استوعبت إيه مخارج الحروف من الحلق اللسان في الوسط والشفايف طب ودي تديني ايه قال لك ليدلك على ان هذه السوره تتكلم في امور الحياه بدءا للخلق من خلق ادم ادي الاوليه ونهايه زي بتاعه الميم ووسطا اللي هو المعاش طب والصاد قال لك لان فيها قصص اغلب الانبياء ده قال جوله وطلع به هنردها منه ما نردهاش نقول له ولكن أذلك كل علم الله فيها طيب إذا عرفنا المعاني نأخذها على قدر بشريتنا ولكن إذا قرأناها على قدر مراد الله فيها يبقى أيهما أن أجدى خذها على مراد الله فيها ولا تأخذها على مراد فهمك لأن أفهامنا متفوتة وأفهامنا إيه قاصرة وما دام ذلك فهل أنت تستطيع أن تعرف سر فتح مفتاح لباب من الأبواب اهو كده عملوا بسنتين عملوا بثلاثة عملوا أربعة عمل مفتاح اسمه ملك المفاتيح مش عارف ايه مفهوم ولا لا فانت خدها بمقدار ايه مراد الله فيها حين تأخذها بمراد الله فيها وإن لم تفهم يقول لك مش ضروري تفهم ده نحن البشر بنوضع كلمات لا, مع... لا معنى لها علشان تدل على اشياء يمكن تقضي فيها الحياه في, في مثلا في, في, في الجيوش يعلموا في المعسكرات عشان ما فيش واحد يطلع كده يدخل انا يخيل لي انه من معسكرنا وهو مش من معسكرنا هو مش خالص مش في الجيش نقوم نعمل كلمه ايه كلمه سر تجيب كلمه السر دي اي كلمه تقول عدس تقول خنفشار تقول حرنكش قول أي كلمه اي سر لكن هذه الكلمة ملهاش معنى دي لها معنى فين عند واضعها قد يكون ثمنها الحياة قد يكون ثمنها فخذ كلمات الله التي لم تفهمها كلمات وحروف بمرادات الله فيها ألف لام ميم صاد كل ما يجيب حرف مقطع يدلنا على أن الكتاب برضو ألف لام ميم ذلك الكتاب مش كده الله ألف لام ميم حتى اللي جت الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب يبقى كأن معناها ألف لام ميم الكتاب مؤلف منه من الحروف ده هي. كتاب أنزل إليك طب مين اللي أنزله الله طب ليه ما قالش أنزله الله إليك قال لك ده ده دليل على أنه أمر لا يختلف فيه أحد أمر لا إيه لا يختلف فيه أحد مش محل خلاف كتاب أنزل إليك ساعة ما تسمع أنزل ديا فافهم أن جهة العلو يعني التشريع من أعلى التشريع مش من مساوي لأن أنت متى ترفض تشريع وتشريع أن يشرع مثلك اشمعنى أنت أولى بأنك تشرع وتضع قانون طب ما أنا أوضع عنه طب فإذا جاء من أعلى انتهى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه هنا بقى العلماء يقولوا هل يوجد في رسول الله حرج والحرج الضيق والحرج الشك والحرج مش عارف ايه أيوجد في رسول الله هذا نقول له طب خلي بالك بقى ساعة ربنا ما يجي يأمر هو قال له لا تتضايق ولا قال لا يكن في صدرك ضيق يبقى المنهي المنهي مين المنهي الضيق مش النهي لرسول الله فكأن الله نهى أن يحل الضيق بصدرك وإلى لقاء آخر إن شاء الله